بسم الله الرحمن الرحيم الفكرة موقع الربانية نحاول أن أزرع في عقلك فكرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الفكرة.
حسين يعقوب يقدم يقدم الفكرة الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة الفكرة الفكرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي في الله كل عام وأنتم بخير هذه مواسم الرحمات والبركات والألطاف وتحتاج إلى موازنة حقيقية يتقرب فيها الإنسان إلى الله جل جلاله زلفى ليغتنم هذه الرحمات تتبع مساقط الرحمات تلمس مواقع قطر البركات من السماء هذه مواسم الرحمة مواسم الخير مواسم البر مواسم اللطف أن يستتبع الإنسان مواقع نزولها حيث قيام فيلتمس بركة سجدة وحيث صيام حيث يتلمس رحمة آية وحيث ذكر حيث ينتظر نزول بركه وصدقة خفية يتلمس بها طريق إخلاص إخوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها أين المتعرضون لنفحات الرحمن أين الملتمسون لبركات الإله أين الباحثون عن رحمة ينجون بها من النار إخوتي مع تلمس هذه الرحمات والبحث عن هذه البركات وتتبع مواقع هذه النفحات يحتاج العبد ان يتلمس طريقا صحيحا الى الله يكون مكافئا مواطئا لقدراته ومواهبه وامكانياته ولذلك اذا اردنا ان نسير اخوتي سيرا حقيقيا نجد فيه ما نبحث عنه ونغتنم فيه ما نتلمسه ونصل فيه الى مواقع ما نريد فلا بد في البدايه من تخطي العوائق لا بد من التخلص من هذه العوائق التي في الطريق لا بد من التخلص من زينه هذه الدنيا وتخطي هذه العقبات التي بين العبد وهي عقبات في طريقه لكي يصل الانسان ما هي العقبات ما هي العوائق ما هي الاخطار ما هي المخاطر ما هي الافات قال العلماء ان ال- ان افات الطريق تكمن في ثلاثه عناصر وهذه الس- الثلاثه العناصر تفرز عناصر لا تعد ولا تحصى اولها حب المال وثانيها طلب الرياسه وثالثها تعلق القلب بالشهوات هذه الثلاثه حب المال وطلب الرياسه وتعلق القلب بالشهوات ثلاثه عناصر هذه العناصر الثلاثه تفرز الاف بل ملايين ما لا يعد ولا يحصى من الافات والعوائق والموانع ولكن من اين جاءت هذه الثلاثه من اين نبعت اخوتي انني قلت كثيرا ورددت طويلا ان من يعالجون امراض الامه يقعون في خطا خطير وهو انهم يعالجون اعراض المرض ونحن نريد ان نصل الى سبب المرض الى منبع المرض لنستاصله من جذوره فربما تجدر ذنب وربما تسرطن عيب فنحتاج الى استئصال الجذور وتتبع المنابع لنستطيع ان نتخلص من اين جاءت هذه الثلاثه ان انسانا يحب المال ولا نقصد بحب المال الحب الطبيعي الفطري البشري الذي جبل عليه الانسان وانه لحب الخير لشديد كما قال ربنا جل جلاله وتحبون المال حبا جما وانما حب المال حب عباده قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم زد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة تعس عبد المرأة فبدأ بالدرهم والدينار لأنهما الأخطر تعس عبد الدرهم والدينار الدرهم والدينار عبدهما الذي يعبد الجنيه الدولار اليورو الريال الدينار عبد الدرهم والدينار الذي يعبده ليس انه ياتي بهذا البنكنوت ويسجد له ويركع وانما قلبه يحب المال كحب الله ويؤثر المال على رضا الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هذا المال وزينة الدنيا من أين جاءت الآفة من ثلاثة أسباب أولا تخلف صدق الإرادة ثانيا الجهل بطريق السعادة وثالثا تتبع الأهواء في موافقة الشهوة ومخالفة الرب هذه ثلاثة هذه الثلاثة هي التي سببت حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات الثلاثة الأول حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات أعراض عارفين يعني ايه أعراض المرض؟ يعني الأ- واحد سخن ها؟ عنده مغص آه، آه، بيجيله نغزه في جنبه آه، ما بيقراش ح- ما بيقدرش يحرك دراعه عنده زغلله في عينه دي اعراض اعراض المرض فاعراض المرض حب المال بيحب الفلوس بيعبد الفلوس طلب الرياس عايز يبقى زعيم عايز يبقى رئيس حتى لو على القلل حتى لو على الكلاب في الشوارع عايز يبقى زعيم عايز يبقى رئيس تعلق القلب بالشهوات عمال يجري وراء اي شهوه شهوه البطن عايز ياكل المفجوع عاي- عايز آه، ي- ي- الشهوات تت- تعلق القلب بهذه الشهوات والبحث عنها هذه اعراض المرض اما الاسباب الحقيقيه التي سببت المرض التي تحتاج الى علاج ضعف صدق الإرادة إخوتي أيضا أذكر بمسألة أحب أن يطرحها كل مسلم على نفسه كل ليلة من أنت وماذا تريد الإرادة كم حقيقي نقول كم كم من مسلم يقول والله انا اريد ان ادخل الجنه الكل يقول انا عايز اسالك هل تريد ان تدخل الجنه رد علي انت عايز تدخل الجنه وانت ردي عليا انت عايزه تدخلي الجنه والجواب هيكون بالطبع ومين مش عايز يدخل الجنه كلنا نريد ان ندخل الجنه وفي النهايه هقول انه ادعاء كل الناس تقدر تقول انا اريد ان ادخل الجنه كل الناس تقول كده ده كلام لكن الاراده قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه هي دي الإرادة الحقيقية صدق الإرادة صدق الإرادة احنا بنقول قلت القصه دي قلتها قبل كده ان واحد راح عند واحد في معرض سيارات وقال له انا اريد هذه السياره قال له انا عايز السياره دي قال له عايزها اه قال له انت عايزها قال له اه قال له والله لو عايزها بجد اديها لك قال له والله عايزها بجد قال له كذبت لو عايزها بجد يبقى معاك تمنها لكن عايزها كده يبقى مش عايزها بجد عايزها بضحك عايزها بتهريج عايزها عايزها بهزار مش بجد فلذلك نقول من يريد الله من جد من يريد الجنة بجد يعمل لها لذلك قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن شروط وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يبقى لازم من أراد الآخرة أن يسعى لها سعيها اثنين وهو مؤمن أن يسعى لها سعيها مش سعى وخلاص لا السعي الذي هو سعي أهل الجنة احنا بنقول كده ان داخل امتحان الثانوية العامة عايز يجيب خمسين له سعي واللي عايز يجيب تسعين له سعي تاني واللي عايز يجيب مية له سعي تالت فلذلك سعى لها سعيها سعيها الذي يأتي بها سعيها الذي يجعلك تحصلها سعيها الذي يبلغك إياها وسعى لها سعيها الشرط الثاني وهو مؤمن ضعف صدق الإرادة طيب كيف نعالج قضية صدق الإرادة نعالجها ازاي دي الضعف ده نعالجه ازاي لكي تصل لعلاج هذه الأمراض الثلاثة لابد من سبعة خطوات على الطريق مش عايز أذكر الخطوات السبعة الآن لكن عايز أذكر بس قضية صدق الإرادة إزاي نعالجه علامة صدق الإرادة إعداد العدة قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة يبقى علامة صدق الإرادة إعداد العدة إنك أنت تجهز نفسك إنك تستعد إنك تبدأ عشان كده في المدارج لما يجي الكلام عن اليقظة قال ايه فإذا استحكمت يقظته أثمرت له الفكرة فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة القضية إن في واحد نايم وعنده مشوار الصبح اول حالات هذا النائم انه يعمل ايه ها انه يصحى ان يستيقظ فاذا استيقظ ام صحي اول حاجه يعملها بعد ما يصحى ايه ان يبدا يفكر انا هعمل ايه سيبنا من حالات الناس بتوع اليومين دول اللي بيصحى نص صحيان ويفضل يتالف في السرير واول حاجه يعملها يمد ايده يجيب التليفون يشوف مين اللي اتصل بيه ويقرا الرسائل اللي وصلت له او يفتح ايميله ويرد على الايميلات ويتابع الشات او يمد ايده يجيب الجرنان اللي محطوط له جنب السرير الكلام ده مش كلام الناس اللي بتشتغل الناس اللي هتشتغل بيصحى من النوم يفت ظابط منبهه او هو منبهه البيولوجي مظبوط بيصحى قبل الفجر بنصف ساعة يقوم واقف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتوا لسه ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعجب ربنا من رجل سارع عن فراشه ووطائه سار طب ضرب اللي حب برجله قام واقف قام واقف نطر من السرير قام واقف بقول له قوم وقف يقول ها عشان ما تعودش انه يصحى من النوم واقف هي دي اليقظه يصحى من النوم واقف يبدا يفكر هعمل ايه فاضل على اذان الفجر تلت ساعه دقيقتين وضوء وربع ساعه صلاه وثلاث دقايق دعاء على طول كنت لسه بقول لولادي يا ابني الرجل من ياخذ قرارا في دقيقه ولا يندم عليه ولا يتراجع عنه هو ده الراجل بقت آفة هذا الزمان التردد والكسل والبرود والخمول والبطالة حاجة نا... حياة عجيبة إخوتي إننا إذا أردنا أن ندخل الجنة حقيقة فلا بد من صدق الإرادة وإذا اشتعل صدق الإرادة في القلب فإنه يجعل الجوارح متأهبة ملتهبة دائما في السعي يجعل الجوارح نشيطة في السعي الله جل جلاله في أوامر الآخرة دائما تأتي, تأتي الأوامر بالسرعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت هذه التلقائية في السرعة زمن البطالة ده زمن عجيب ولذلك مع هذا الهمود والخمود والخمول والبرود والكسل تجد انه دائم الشكوى انه مش عارف يحصل حاجه انت السبب يا مسكين لذلك هذه العوائق التي اشرنا اليها قبل ذلك هذه العوائق التي في الطريق هذه العقبات التي في الطريق هذه الافات التي في الطريق تحتاج الى اقتحام قال سبحانه فلا اقتحم العقبه اخوتي في ايام الخير وايام انتظار العتق من النار وانتظار نزول رحمه الجبار جل جلاله يحتاج الامر الى نشاط والى سرعه هذه السرعه انما تاتي من صدق الاراده صدق الاراده علامته اعداد العده خلاص فات زمن اعداد العده بدا الشغل الحقيقي لذلك نقول أن السبب الثاني من أسباب هذه الآفات الجهل بالطريق الجهل بطريق السعادة الجهل بطريق السعادة أكثر الناس يظنون أن السعادة أن يأكل ويشرب وينام سبحان الله العظيم كثير من الناس يظن ان السعاده في الفلوس او في او في واخطاوا ووهموا وضلوا وضاعوا السعاده الحقيقيه يا اخوه ان تكون ساعيا في مرضاه الله عاملا بما يرضي الله تشعر وتحس انك كل يوم تقترب من الله اكثر هي دي السعاده لكن مش السعاده الاكل والشرب وملء البطون وكتر النوم مين اللي قال كده حتى اللي بيعملوا كده اللي بياكلوا ويشربوا ويناموا ما بيقولوش ان دي السعاده ما بيقولوش ان هي دي ولا عمر دي قلبت الجهل بطريق السعاده سبب الجهل بطريق السعاده الجهل بالسعاده نفسها ايه هي السعاده اخوتي والله انا احبكم في الله ووالله اشتهي حقيقه ان تكونوا سعداء وان تدخلوا الجنه وان تتقربوا الى الله سبحانه وتعالى زي ما قال الحسن اننا في سعاده لو علمها الملوك ما يعرفوهاش ما يعرفوش السعاده دي يا اخوتي لما قلت ان اللي بيدخن سيجاره بيدور على ايه اللي ماشي مع بنت او بيكلم بنت بيبحث عن ايه اللي بيتفرج على فيلم او فزوره او نكته بيسمع نكته او بيتفرج على حاجه كوميديه او مسلسله بيدور على ايه انت بتدور على ايه بتبحث عن ايه انت بتعمل ايه انت بتجري ورا ايه سؤال وعايز اجابه عايز اسالك اللي انت بتعمله ده رايح على فين اخرتها ايه هتوصل لايه ولو مت كل اللي انت بتعمله ده هينفعك بايه وهيوصلك لايه اخوتي انني اريدها الليله وقفه ومع أول حلقة وقفة وقف واخرج من الصورة عشان تشوف الصورة من بره تشوف الصورة من بعيد وتشوف انت فين وبعد السنين دي رايح على فين واخرتها ايه وقف مع نفسك وقفه وتأمل بعد كل ده يا ترى ربنا راضي عنك طب الشهوات عملت لك ايه طيب فهمك الخاطئ للسعادة أسعدك السعادة الموهومة اللي انت كنت بتظنها وضعها ايه النهاردة اخوتي لنا لقاء باذن الله تعالى في الحلقه القادمه للكلام عن سر هذه السعاده انا هاشير للعنوان عشان ابقى فاكر هتكلم في ايه في الحلقه الجايه اللي هو ايه ان سر اسرار السعادة الصدق المشكلة الكبيرة جدا الكذب في الإرادة كذب الإرادة كذب الإرادة حقيقي في في ناس احنا بنسأل دلوقتي أنت ماذا تريد؟ أريد الجنة هذا كذب هذا كذب ولذلك نبدا الحلقه القادمه لنتكلم عن الصدق في الاراده وكيف يكون لتحصيل السعاده احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله